مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الآباء السواح هم الآباء الرهبان الذين ساحوا في الجبال وسكنوا في أماكن بعيدة جدا لا يعرفها أحد بحيث إن بعضهم مرت عليه عشرات السنوات لم يرى وجه إنسان وعاشوا في حياة نسك شديدة جدا وهضرب لكم أمثلة يعني مثلا القديس الأنبا بولا أول السواح عاش ثمانين سنة لم يرى فيها وجه إنسان ثمانين سنة وفي قصة القديس الأنبا كاراس السائح الذي كتب سيرته القديس الأنبا بموة ليس الأنبا بموة معلم الأنبا بيشوي ويوحنا القصير وإنما أنبا بموة آخر في القرن الخامس أنبا بموة ده مشي عدة أيام علشان يشوف الآباء السواح فشاف مغارة ليها باب وعليها حجر كبير فقال أغابي افتح لي يا أبي القديس زي ما بيقولوا الرهبان يعني فجاله الصوت من جوه قال له حسن مجيئك إلينا أيها القديس الأنبا بموة الذي استحق أن يكفن القديسة إيلاريا بنت الملك زينون فاستغرب اللي جوه ده ازاي عرف حكايته فقعد معاه وسأله عن اسمه قال له اسمك ايه قال له اسمي سمعان القلاع وأنا بقالي ستين سنة لم أرى وجه إنسان وأنت أول واحد شفته بعد الستين سنة قال له هل في آباء يشبهوك يا أبي في هذه البرية قال له جوه في البرية الجوانية يوجد قديس لا تستحق الأرض أن يدوسها بقدميه وهو القديس الأنبا كراس ففضل ماشي في السكه لقى مغارة تانية وبعدين قال أغابي وافتح لي يا أبي قال له حسنا مجيئك إلينا أيها القديس الأنبا بموة الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إيلاريا بنت الملك زينون فاستغرب برضه من اسمه وبعد ما كلمه طلع اسمه الأنبا بامون وبقاله تسعة وستين سنة في البرية لم يرى وجه إنسان فقال له في أحد يشبهك يا أبي في البرية قال له جوه تلاقي إنسان آخر لا تستحق الأرض أن يمشي عليها وبفضل صلواته ربنا بيغفر للناس أو بيمتنع غضبه عن الناس نهايته بقى القصة انه تعرف على القديس الانبا كاراس وكان راجل عايش في الجبل بقاله سبعة وخمسين سنة لم يرى وجه إنسان شوفوا أنبا بولا تمانين سنة لم يرى وجه إنسان أنبا سمعان القلاع بقاله ستين سنة لم يرى وجه إنسان أنبا بامون تسعة وستين سنة لم يرى وجه إنسان أنبا كراس سبعة وخمسين سنة لم يرى وجه إنسان هؤلاء الآباء عاشوا هذه السنوات كلها تايهين في البراري والقفار ما فيش حد يعرف هم فين وربما هم نفسهم مش عارفين هم فين يعني فضلوا ماشيين في الجبل لغايه لما تاهوا وفضلوا قاعدين زي ما قيل في في العبرانيين اصحاح 11 تائهين في البراري والقفار ربنا سمح ان بعض هؤلاء الاباء في اخر ايامهم ياتي قديس من القديسين ويزورهم ويكفنهم ويعرف سيرتهم ويكتب السيره بتاعتهم القديس ابا نفر السائح والقديس تيموثاوس السائح ربنا سمح ان انبا ببنوده يشوفهم ويكتب سيرته القديس الانبا بولا ربنا سمح ان القديس الانبا انطونيوس يشوفه في اخر ايامه ويعرف سيرته ويكتبها للناس القديس الانبا بيجيمي السائح ربنا سمح ان القديس الانبا شنوده يشوفه ويعرف سيرته ويكتبها للناس القديس الأنبا موسى السائح ربنا سمح إن القديس الأنبا صموئيل يشوفه ويكتب سيرته للناس القديسة مريم المصرية سمح ربنا إن القديس الأنبا زوسيمة يشوفها ويكتب سيرتها للناس فدول ناس عاشوا طول عمرهم ما حدش يعرف عنهم حاجة ما يجيش واحد يعجبه راهب من الرهبان المتوحدين ولا راهبة من الراهبات ال- القديسات ويقول دول سواح لا مش سواح السائح ده ما حدش يعرف هو فين السائح ليس راهبا في دير ولا متوحدا في الجبل لأن المتوحد في الجبل في ناس بيزوروه وياخدوا صلواته وبركاته والراهب اللي في الدير في ناس بيزوروه لكن السائح لا يرى وجه إنسان لعشرات السنوات غالبية الرهبان اللي اديتكم سيرتهم دول عاشوا عشرات السنوات لا يروا وجه إنسان لكن في بعض السواح مدتهم كانت قصيرة جداً زي الأنبا غليون السائح وزي الأنبا ميصائيل السائح وهما الاثنين من أولاد الأنبا إسحاق أب برية القلمون الأنبا بولا والقديسة مريم المصرية من السواح الذين لم يمروا على حياة الرهبنة في الأديرة يعني أنبا بولا طلع كده وساح في الجبال وما كانش فيه رهبنة ساعتها ولا كانت فيه أديرة ساعتها ده راجل أقدم من الأنبا أنطونيوس ولما شافوا الأنبا أنطونيوس كان بيقول له يا أبي وهو يقول للأنبا أنطونيوس يا ابني يعني راجل قديم ما كانش فيه أديرة ساعتها وراح عاش في السياحة دون أن يصير راهبا ودون أن يدخل دير ومريم القبطية لما شعرت بخطاياها وأرادت أن تحيا في التوبة دخلت في الجبال وعاشت هناك لا يراها أحد ولم تمر على الأديرة ولا صارت راهبة ولا سكنت في دير لكن سائحة على طول الآباء السواح بشر زينا يعني في بعض الناس بيفتكروهم انهم زي ارواح بتطير من حته لحته وتخش مكان لا هم بشر زي بقيه الناس بس نساك وزهاد عاشوا في وحده مطلقه آه ما يشوفوش فيها حد وما يقعدوش فيها مع حد زي في في قصة القديس أبا نفر السائح بيقول إن هو كان موجود في دير وعاش مع رهبان قديسين كأنهم ملائكة الله وفي يوم من الأيام لقاهم بيتكلموا عن السواح وفضائل السواح فقال لهم هل حقا يا آبائي القديسين يوجد رهبان أفضل منكم فقالوا له نعم السواح دول لأن احنا موجودين في دير بنعزي بعضنا بعضا ونتآنس ببعضنا البعض لكن دول ليس هناك من يؤنسهم في الوحدة اللي بيعيشوا فيها واحنا بنلاقي في الدير ما ناكله وما نشربه ودول عايشين في البريه ياكلوا من حشائش الجبل وملهمش غذاء و- والاكل بتاعهم بمنتهى النسك ان لقوه واحنا لما بنمرض بنلاقي اللي يعالجنا لكن دول لو مرضوا يحتملوا الالم في صمت بيقول لما سمعت هذا الكلام اتقت قلبي فيا زي النار وقلت انا لازم ادور على عيشه زي دي هؤلاء الاباء السواح ربنا اعطى بعضهم الانكشف ليه اشياء زي الناس اللي آه، مر عليهم القديس الانبا بموى في طريقه الى مغاره الانبا كراس كل واحد منهم كان بيقول له حسن مجيئك الينا ايها القديس الانبا بموى بيكشف وزي ابا نفر السائح برضه في قصة الأنبا ببنودة في رحلته لما شافوا بيقول راجل كده شعره طويل مغطي جسمه ومنظره مهيب جدا ومخيف لدرجة إن أنا خفت منه وطلعت فوق الجبل كده بعيد عنه فقال له لا تخف يا أبي القديس الأنبا ببنودة أنا بشر مثلك فنزل إليه واتكلم معاه فكان ربنا بيكشف ليهم هؤلاء الآباء السواح غالبية القصص اللي بنسمع بيها اللي مكتوبة في التاريخ عن آباء في القرن الرابع أو القرن الخامس وبعضهم في القرن السادس أيضا ما سمعناش عن سواح بعد كده إلا ما نظر يعني لكن دول ناس في حياة وحدة عجيبة جدا في قصة الأنبا ببنودة لما شاف أبو نفر السائح بيقول أنا حبيت أشوف الأخوة السواح فأخذت معي بعض الطعام يقضيني أربعة أيام ومشيت أربعة أيام بلياليها دون أن أبصر أحدا وبعدين تعبت وأكلت من اللي معايا ومشيت أربعة أيام أيضا بلياليها لغاية لما تعبت خالص وما قدرتش فظهر لي ملاك ولمس شفتي وقواني ومشيت أربعة عشر أياما بلياليها لا أكل خبزا ولا أشرب ماء لغاية لما أرهقت وشعرت أن قوتي فارقتني وظهر لي الملاك وقواني ومشيت بعد كده أربع أيام بلياليها يعني الرحلة يمكن تكون حوالي شهر ايه الرحلة حوالي شهر دي تطلع قد ايه احنا على حسب اختبارنا للحياة في الجبل الواحد فينا كان يقدر يمشي مشي جد كده على طول عبارة عن ستة كيلو في الساعة ولو تعب يبقوا خمسة فده بقى لما يمشي حوالي شهر وكل يوم يمشي له فيه 15 ساعة يعني 90 كيلو قول بيضعف شوية بشوية يبقوا 80 يبقوا 70 طب حوالي شهر دي تطلع ايه بقى 2000 كيلو على الأقل ده 1000 كيلو من هنا لأسوان مثلا 2000 كيلو ده يبقوا راحوا فين يبقى دخل بقى في ليبيا في برقة دخل في تشاد أنا في حتت زي دي حتت بعيدة أوي أيام بلياليها فطبعا ما يكونوش آه، في أديرة قريبة مننا يعني مش في أديرة قريبة مننا أبدا آه، في البرية جوانية جدا اسمها البرية جوانية جدا التي لا يعرف عنها أحد ما كانوش مجرد أرواح زي ما يفتكر بعض كانوا بياكلوا وبيشربوا طبعا أما بولا السائح كان في غراب بيجيب له نص خبزة إذا كان بياكل يعني وأما نو- أبو نفر السائح كان في نخلة بياكل منها وأما بيجيمي كان بياكل من حشائش الأرض يعني في أكل بياكلوه وبعضهم كان بيمرض يعني نسمع عن أنبا تيموثاوس السائح أنه أخطأ في حياته وبعدين قعد يبكي بمرارة على خطيته لجاي- لغاية لما حدثت له قرحة في المعدة بعدين ربنا شفاه أو واحد جات له قرحة وأبو نوفر السائح نسمع أن جات له حمى في الآخر ووشه حمر و- وم- وقبل ما يتوفى ويفارق العالم ومن جهة الخطأ ليسوا معصومين لا أحد معصوم إلا الله وحده نسمع في قصة أنبا موسى السائح أنه كان راجل بسيط وغلط كذا غلطة من الأغلاط الوحشة ببساطة بدون ما ببساطة يعني بعدم معرفة ببساطة دي كلمة كويسة ما يستحقهاش يعني بعدم معرفة واعترف بخطاياه على القديس الأنبا صموئيل وقال له حكايته وسيرته كلها والأنبا تيموساوس برضو السائح كان فيه أغلاط في حياته لكن عموما كانوا قديسين جبابره عاشوا في حياة الصلاة الدائمة والعالم اتنسى من ذاكرتهم ولم يبقى في ذاكرتهم إلا الله وحده درجة السياحة أعظم من درجة الرهبنة بكثير وأعظم من درجة التوحد بكثير هي درجة أناس عاشوا لربنا فقط لا يعرفون إلا الله بيسأل البعض هل السواح دول عددهم محدود لا طبعا وهل لو واحد مات منهم يكملوا العدد بواحد تاني طبعا لا لأنهم مدام عايشين تايهين في الجبال مش ممكن هيحسوا بحد مات إلا لو ربنا كشف ليهم وما يهمهمش العدد لأنهم مش بيحيوا حياة مجتمع أو مجمع دول حياة واحدة فيهمهم إيه العدد يزيد أو ينقص لكن في بعض الأوقات بيحسوا إيه اللي بيحصل يعني لما قديس الأنبا بيمو زار قديس الأنبا كراس وهو قاعد معاه بص كده وسهم وقال له إن عمود كبير في البرية قد سقط في هذا اليوم انتقل من عالمنا الحاضر قال له مين قال له القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وكان ذلك يوم سبعة أبيب إذا كأن الأنبا كراس اتنيح يوم تمانية أبيب في نفس التاريخ الذي تنيح فيه الأنبا بيشوي لكن مش في نفس السنة ده أنبا كاراس كان في القرن الخامس وأنبا بيشوي كان في القرن الرابع الآباء السواح آه، كتب سيرتهم مجموعة من القديسين الأنبا ببنودة كتب عن أبا نفر السائح والأنبا تيموساوس السائح وسواح آخرين والأنبا شنودة كتب عن أنبا بيجيمي السائح والأنبا مرقس الترمقي كتب عنه- عنه الأنبا سرابيون وأنبا كاراس السائح كتب عنه الأنبا بموة وأنبا غليون السائح كتب عنه القديس الأنبا إسحاق رئيس جبل القلمون كل واحد كتب يعني وخدوا السيرة وحطوها في الكنيسة وكان في آباء تانيين بيكتبوا سير السواح زي أنبا بؤطر رئيس دير الزجاج وزي أبا مقارة الكاتب اللي صار أسقف فيما بعد آه، هؤلاء السواح عاشوا في الجبال والبراري حياة صلاة دائمة حياة تأمل كامل نسيوا العالم وما فيه وأصبح لا يوجد في ذاكرتهم سوى الله وحده بعضهم تأثر بسيرة السواح السابقين وبعضهم تأثر بسيرة الموت راحوا ساحوا في الجبال وبعضهم تاب من خطاياه ودخل في الجبال زي القديسة مريم القبطية ولكن كلهم عاشوا معا في حياة القداسة آه، بركة صلواتهم تكون معنا آمين